المكتبة الصوتية لقداسة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث تقدم لكم محاضرة قداسة البابا
من سفر النشيد عبارة اجعلني كخاتم على قلبك كخاتم على ساعدك
يوم الأربعاء المبارك الموافق 8 7 1998
باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين انا في الحقيقه فيه موضوع اتكلمت فيه قبل كده سنة تسعة وستين أو سبعين مش فاكر يعني من قيمة تمانية وعشرين سنة أو تسعة وعشرين سنة أثناء تأملاتنا في سفر نشيد الأناشيد وبعدين بحثت عن هذا الموضوع في كل التسجيلات الصوتية اللي عندنا ما لقيتوش وفي المقالات اللي نشرت في مجلة الكرازة ما لقيتوش وعند الناس اصحابنا ما لقيتوش فتكملة لهذا الموضوع بالنسبة لتأملاتنا في سفر النشيد أريد أن أتكلم عنه مرة أخرى هذه الليلة ربما الناس اللي سمعوني من قيمة 29 سنة يكونوا نسيوا أنا قلت إيه وأنا شخصيا نسيت أنا قلت إيه لو كنت فاكر كنت مش فاكر يعني الكلام اللي بقوله الوقت كلام جديد غالبا ما قلتوش من قيمة 29 سنة الآية التي أريد أن أتأمل فيها من سفر النشيد في هذه الليلة هي عبارة اجعلني كخاتم على قلبك كخاتم على ساعدك اجعلني كخاتم على قلبك كخاتم على ساعدك خاتم مش معناها الخاتم اللي بيتحط في الصابع لا خاتم يعني ختم ختم بالانجليزي يقول as a seal seal as a seal on thine heart as a seal on thine arm كخاتم على قلبك كخاتم على ساعدك القلب يرمز الى الحب والعاطفة اجعلني كخاتم على قلبك يعني مختوم على قلبك رمز الحب والعاطفة وخاتم على ساعدك الساعد يرمز الى العمل ومنه المساعدة واحد يساعد واحد يعني يكون ساعده معاه زي ما تقول واحد يؤيد واحد تبقى ايده معاه فيبقى تشمل العاطفة والعمل مع بعض في هذا الموضوع أريد أني أفكر أن هذه الآية اجعلني كخاتم على قلبك كخاتم على ساعدك كأنها موجهة من الإنسان إلى الله أو من الله إلى الإنسان او من الانسان الى غيره من البشر اجعلني كخاتم على قلبك المحبة في الواقع ليست مجرد عواطف المحبة ليست مجرد عواطف ولا هي مجرد كلام محبة والكتاب بيقول لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق اذا كانت عندك محبه نحو الله او نحو الناس المحبه تكون على قلبك وتكون على ساعدك حتى عباره الحب في سفر النشيد يقول حبيبي لي وانا له هل مجرد حب في القلب فقط لا ابدا يقول شماله تحت راسي ويمينه تعانق يعني في محبة وفي من ناحية العمل آه، الحنان والحب ربنا أحب العالم لكن ما كانش مجرد حب يعني مجرد عاطفة لا طبعا أحب العالم وظهر حبه في ذراعه الحصينة وقوته التي أنقذت الناس وعملت فيهم وعملت لأجلهم أحب الشعب المذلول من فرعون فأنقذوا من فرعون الحب مجرد عاطفة لا في عمل أحبه فشق له طريقا في البحر الأحمر أحبه ففجر من الصخرة ماء له في البرية أحبه فأرسل له المن والسلوى إذا مش مجرد كان خاتم على قلبه لا أيضا كان في ساعده أحب دانيال وكان دايما نقول دانيال للرجل المحبوب فما كانش مجرد عاطفة محبة لدانيال إنما ظهرت في إن الله أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود وهكذا أحب الثلاثة فتية فمشى معهم في أتون النار ولم يجعل للنار سلطان عليهم أحب الكنيسة في عصوره عصورها الأولى كما ظهر في نهاية المضطهدين للكنيسة كثير من الأباطرة اللي انتهى أمره بأنه جن اتجنن واللي انتهى أمره بأنه انتحر واللي انتهى أمره بأنه قتل في الحروب وكانت نهايتهم نهاية وحشة فكان ربنا يحب وأيضا يشتغل مع يوسف الصديق أحب يوسف الصديق ولكن مش مجرد محبة ليوسف أنقذه من السجن وجعله المتصرف في كل أمور مصر أحب الناس في تجسده كان يقول يصنع خيرا وكان يضع يديه على كل فاء واحد فيشفيهم ظهرت لنا محبة الله ليس فقط في قلبه وإنما في ساعده كما نقول لولا ان الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن احياء اترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهايه له مبارك هو الرب الذي لم يسلمنا فريسه لاسنانهم الفخ انكسر ونحن نجوع احب المراه الخاطئه فخلصها من الراجمين أحب السامرية فقادها إلى التوبة والإيمان أحب زكا فدخل بيته وقال اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت أحب لعازر ده بكى والناس قالوا انظروا كيف كان يحبه لكن ما اقتصرش الأمر على مجرد عاطفة وإنما أيضا أقامه من الموت المحبة اللي تظهر في العمل محبة في قلبك وفي سعادك تظهر في الرعاية في الرعاية يعني ربنا أحب خرافه ولكن أحب خرافه إزاي داود بيقول الرب يرعاني فلا يعوزني شيء في مراع خضر يربضني وإلى ماء الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر ما نقولش ان ربنا مجرد بيحب لا بيحب ويعمل كما في قلبه كذلك في ساعده يقول انا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف يقول انا الراعي في سفر حسقيال للنبي اصحاح 34 يقول انا ارعى غنمي واربضها يقول السيد الرب واطلب الضال واسترد المطرود واجبر الكثير يعني بيشتغل قال في محبته في الرعايه محبه في القلب وفي الساعد قال اذا وقع خروفك في يوم سبت الا تقيمه اذا بيشتغل من اجل اولاده المحبة دي تظهر ايضا في حياة داوود النبي كراعي يقول كنت ارعى غنمي وهجم عليها اسد ودب هو بيحب غنم لكن بس محبة في قلبه لا وفي ساعده ساعده امتدت وخلص الغنماية من فم الاسد طبعا امر مش سهل ان شاب صغير يخلص غنماية من فم الاسد لكن توري ازاي المحبة كانت في قلبه وكانت ايضا آه، في ساعده فيها محبة وفيها دفاع احنا نقول له انا اعرف يا رب انك انت تحبني ومحبتي في قلبك اريد ان محبتك تكون في ساعدك ايضا فساعدني على خلاص نفسي ولا تتركني لوحدي دي من جهة محبة ربنا للناس احنا من ناحيتنا احنا نحب الله ولا ما نحبوش برضو ربنا يقول لنا اجعلني كخاتم على قلبك كخاتم على ساعدك ليه لان مرة بطرس الرسول اظهر محبته لربنا وقال له لو انكرك الجميع انا لا انكرك محبة كبيرة موجودة في القلب وبعدين لما جه وقت اللزوم وقالوا له انت منهم ولغتك تسأل لهم ولا اعرف الراجل يبقى كان في قلبه ولم يكن في ساعده بطرس برضه في وقت من الاوقات كانت محبة ربنا في قلبه وفي ساعده احبه لما جم يقبضوا عليه طلع سيفه وضرب ودن العبد طيرها طبعا هو غلطان في دي لكن يدل على ان المحبة مش بس في قلبه في قلبه وفي ساعده فيما بعد بعد حلول الروح القدس وفي الخدمة كان محبة ربنا موجودة في قلبه وفي ساعده بحيث انه احتمل السجون والجلد والضرب وقال لهم ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس عشان كده كتير مننا بنقول لربنا يا رب احنا بنحبك يقول كما تكون المحبة في قلبك تكون في ساعدك ازاي اتحبني ارعى غنمي ارعى خرافي هكذا قال لبطرس اذا محبتنا لله اللي موجودة في القلب تظهر في سواعدنا حينما نخدم الملكوت حينما ندخل في الخدمة في رعاية غنمة وفي رعاية خرافة تقول لي لكن انا مش خادم على الاقل تظهر محبتك لربنا في انواع الرعاية اللي تقدر عليها في رعايتك لاولادك في اهتمامك بخدمة من يتصلون بك اصدقائك معارفك كل حد من دول والا تقول له يا رب انا بحبك طب عملت ايه ارعى غنمي ارعى خرافي يعني كما تكون المحبة في قلبك تكون في ساعدك وهكذا وجدنا واحد زي نحمية كان بيحب ربنا والمحبة موجودة في قلبه زي نار بيقول قابلني واحد جاي من من اورشليم وقال لي ان اورشليم مهدمة وابوابها محروقة بالنار فلما سمعت هذا الكلام نحت اياما وبكيت وصمت وصليت واعترفت للرب الى اخره سكت على كده لا ما سكتش بذل جهده وكلم الملك وراح هناك وقال نبني اورشليم ولا نكون بعد عارم محبة ربنا موجودة في قلبه وكان موجود في ساعده كان ايد ايد بتضع الحجارة وايد ماسكة السيف يعني دخل في جهاد اهو ده اللي ربنا يقول له انك انت جعلتني خاتما على قلبك وخاتما على ساعدك وهكذا كل بناة الملكوت كل بناة الملكوت كانوا بيحبوا ربنا من قلبهم ومحبة ربنا موجودة في سواعدهم التي تعمل باستمرار من اجل بناء الملكوت يعني واحد يقول لربنا يا رب انا بحبك طب نتيجة ان انا بحبك ايه احمل عنك اولادك اولادك دول احملهم انا اولادك دول اقودهم اليك اولادك دول اذا اتخ- اذا اتخاصموا معاك انا اصلحهم معاك عشان كده بولس الرسول قال انه اعطانا خدمة المصالحة نسعى كسفراء للمسيح كأن الله يعظ بنا ننادي اصطلحوا مع الله اهو ده اللي بيشتغل محبة ربنا في قلبه ومحبة ربنا في ساعده لكن تقول له يا رب بحبك وبحبك وبحبك ولا تعمل شيء من اجل ملكوته يبقى محبة في القلب لكن مش في الساعد مش في الايد مش في العمل مجرد محبة نظرية بالكلام وباللسان تلاقي ناس بيحبوا ربنا وشايلين الكنيسة شيل شايلين الكنيسة شيل وشايلين الخدمة شيل ليه؟ لأن محبة في القلب ومحبة في سا- ساعتهم زي الأم ما بتحب ابنها بتحب طفلها راضعها بتحبه بس مجرد عواطف لا يبقى خاتم على قلبها بس كيف يكون خاتما على ساعدها تحب ابنها وتغذيه وتنظفه وتشيله على كتفها وترضعه وتحمله وتحتمله ده اسمها محبة في القلب وفي الساعد لكن مجرد محبة في القلب من غير محبة على ساعدك لا اجعلني كخاتم على قلبك كخاتم على ساعدك ربنا بيقول من يحبني يحفظ وصاياي اهو من يحبني دي خاتم على قلبه ويحفظ وصاياي ده خاتم على ساعده ابراهيم كان بيحب ربنا قال له انا عارف ان انا خاتم على قلبك عايز اجرب انا خاتم على ساعدك ولا لا ازاي قال له خد ابنك اسحاق وبساعدك ده هو تقدمه لي محرقة قال له حاضر يا رب تكون خاتم على قلبي وتكون خاتم على ساعدي وفعلا خدوا ربطوا وهيقدموا فربنا قال له لا كفاية على كده لا تمد يدك الى الغلام ولا تصنع به شرا الان انا عرفت عرفت ايه عرفت ان خاتم على قلبك وخاتم على ساعدك آه، في انسان يحب ربنا محبة في القلب لكن ما يحبش يقعد معاه يتكلم معاه يبقى ده مش محبة في ساعده مريم اخت مرثا كانت بتحب المسيح تيجي تقعد عند رجليه وتسمع كلامه وتتامل فيه آه، مرثا تقول احب احبه وتجري على المطبخ يا بنت تجري على المطبخ ليه ما ربنا موجود معاك كان الله في قلبها خاتما على قلبها ولم يكن خاتما على ساعدها اللي يحب ربنا ويكون ربنا خاتم على قلبه يبان انه خاتم على ساعده حينما تكون عنده غيرة على اسم الرب وعلى ملكوت الرب وعلى كنيسة الرب وعلى شعبه زي مين زي داوود قصاد جولياط جولياط قاعد يعير شعب الله والكل منغزين ومتضايقين وقلبهم بيتحرك لكن ولا واحد تقدم ربنا موجود خاتم على قلوبهم ومش موجود خاتم على سواعتهم دخل داود في الخط قال لهم لا لا يقع قلب احد بسببه انا اقف قصاد الراجل ده تقف قصاده ايه ده انت عيل صغير قال لهم لا بسيف ولا برمح باسم رب الجنود وراح واخد له خمس اصوات وتقدم نحو الصف تقدم نحو الصف ازاي بقلبه بقلبه وبساعده بساعده ماسك وراح ضارب ليه لانه لا يحتمل اسم الرب يجدف عليه وهو واقف ساكت الانسان اللي يكون ربنا خاتم على قلبه يكون خاتم على ساعده زي اقول لكم حاجه زي دي في حياه ابينا ابراهيم اب الاباء سمع ان لوط سبي مع اهل سدوم يحب لوط لوط ده ابن اخوه وخاتم على قلبه قال لا لازم يكون خاتم على ساعده ازاي بيقول لك ولما في تكوين 14 ولما سمع ابرام ان اخاه لوط قد سبي جمع رجاله المدربين ولدان بيته 318 وانقض عليهم وبعدين وانقذوا من سبي سادوم وخرجوا سليم دي النخوة والشجاعة مش انسان يلاقي غيره ضايع يقول اه مسكين يا عيني مسكين يا عيني عينك شايفاه مسكين ودراعك ما بيتحركش زي واحد يلاقي راجل فقير وغلبان يقول له الله يحنن عليك طب ما يحننك انت علي هو بس في قلبه يقول الله يحنن عليك وساعده لا يمتد ويطلع اجعلني خاتما على قلبك وخاتما على ايه على ساعدك في واحد يحب ربنا وحبه في قلبه لكن ما يقدرش يعترف باسم ربنا احسن تجيله مشكلة من الاعتراف باسم ربنا زي التلاميذ اللي هربوا وقت صلب المسيح بيحبوه صحيح محبة خاتم على القلب لكن مش خاتم في ساعتهم عشان كده هربوا مين من الناس اللي كانوا مظبوطين في محبتهم واحد زي يوسف الرامي يوسف الرامي ذهب الى بيلاطس في عز المشكله وطلب جسد المسيح وجاب اطياب مع نيقوديموس وحنطوا بالاطياب ودفنوا في قبر له قصاد جميع الناس وقصاد الكتبة والفريسيين وقصاد الكهنة وقصاد كل اللي يكرهوا المسيح عرفوا انه اتدفن في قبر يوسف الرامي وهم نفسهم راحوا وختموا على القبر ليه في قلبه وايضا في ساعده ولا ينكر زي واحد يحب الكنيسة بقلبه وما بيحبهاش بايده يقول لك انا بحب الكنيسة محبة عجيبة عجيبة طب يعرف بتعمل ايه للكنيسة هي خاتم على قلب مفيش خاتم على ساعدك ساعدك يمتد في جيبك وتشترك في بناء الكنيسة تشترك في خدمات الكنيسة تشترك في مشروعات الكنيسة ولا هي خاتم على قلبك ومش خاتم على ساعدك في واحد تاني يحب ربنا بقلبه ولكن ما يحبش يتعب من اجله ما يحبش يجاهد من اجله لكن واحد تاني يقول انا بحب ربنا طب دي في قلبك طب وساعدك يقول اقمع جسدي واستعبده اقمع جسدي واستعبده لئلا بعد ما كرست لاخرين اكون انا نفسي مرفوضه في كرون كرونسوس الاولى 9 27 قالها بولس الرسول الناس اللي احبوا ربنا فصلبوا الجسد مع الاهواء في عمل ما يبقاش ربنا في قلبه وما يبقاش على ساعده لازم الاثنين مع بعض بولس الرسول احب ربنا محبه في القلب خاتم على قلبه بس وساعدك يقول له ساعدي في الاسهار اكتر في الضيقات اكتر في السجون مرارا باصفار مرارا كثيره ثلاث مرات ضربت بالعصي مرة رجمت الى اخره ليه على ساعده يحب ربنا الدين مش مجرد عواطف الدين مش مجرد عواطف مش مجرد تقف كده تقول له بحبك يا رب يقول لك طب وريني محبتك خلي محبتك تبقى في ساعدك كم تحتمل من اجلي كم تتعب من اجلي ايدك بتشتغل ولا لا رجليك بتشتغل ولا لا بتسعى في طريق الله ولا لا هو مجرد كلمة آه، بحبك بحبك ده ايه طب وريني محبتك شوفوا الكنيسة بتقول الايمان والاعمال اجعلني كخاتم على قلبك ادي الايمان كخاتم على ساعدك ادي الاعمال يبقوا الاتنين يمروا مع بعض يبقى خاتم على قلبك وخاتم على ساعدك الملائكة الملائكة بيحبوا ربنا بيحبوا ربنا محبتهم لربنا مش بس زي السرافيم يقفوا يقولوا قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والارض لا ده في ملائكة بتشتغل قال عليهم بولس الرسول في عبرانيين واحد اربعتاشر أليسوا جميعا أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص بيجروا يساعدوا في خلاص الناس وقال عليهم المزمور الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه طيب آه، حتى السرافيم حتى السرافيم اللي شغلتهم التسبيح وقاعدين يقولوا قدوس قدوس اول ما واحد من السرافيم سمع ان اشعيا بيقول ويل لي قد هلكت لان انسان ناجي الشفتين يقول لك جري واحد من السرافيم ومسك جمر من على المسبح ومسح بها شفتي اشعيا وقال له الان قد كفر عن ذنبك ومحيت خطيتك مالك ايها السراف يقول لك هو انا احب ربنا يعني بس اقف اسبح ده انا اول ما الاقي فرصه واحد هيهلك اجري جري واخد جمره من على المسبح وامسح شفتيه حد قال لك محدش قال لي ربنا كلفك ما كلفنيش امال ايه اللي كلفك المحبه اللي في قلبي تحولت الى محبه في ساعدي وامتد ساعدي واخذ جمره واشتغل بيها ده الكلام اللي يحبه ربنا مش يفتكروا يعني يحبوه مجرد عواطف يقول له احبك يا يسوع انا في حضنك يا يسوع تحت رجلك يا يسوع ده كلام ايه اشتغلوا جد خلي المحبة تظهر في ناحية عملية يعني خدوا مثل تاني واحد يدق الصليب على ايده هل الصليب في قلبه هذه محبة على ساعده اجعلني كخاتم على ساعدك خاتم على ساعدك لكن هل هو في نفس الوقت خاتم على قلبك واحد يعلق واحدة تعلق الصليب على صدرها اه كويس دي حاجة عملية لكن هل هل في قلبها ما هو في واحد في قلبه ومش في ساعده وواحد في ساعده ومش في قلبه الصليب موجود في ساعده لكن مش موجود في قلبه اسم المسيح موجود عمليا في اسمه ولكن هل موجود في قلبه برضو بنشوف وسائط النعمة هل هي في قلبك وفي ساعدك الاتنين مع بعض تقول اه في قلبك وسائط النعم طب ما هو ربنا قال على بعض الناس هذا الشعب يكرمني بشفتيه وقلبه مبتعد عني من بره لكن مش موجود خاتم على قلبه خاتم على ساعده واقف يصلي ويقول يا رب طيب هو موجود ربنا في قلبك ولا في ساعدك مش كفايه في ساعدك تقول له مساكنك محبوبه ايها الرب اله القوات هل الكلام ده فعلا موجود في قلبك هل انت لما بتخل تخش بيت ربنا بتبقى مليان بمحبة بيت الله هل انت عندك الخشوع في بيت ربنا هل الكلام ده في قلبك وفي ساعدك ولا بس مجرد كلام وهكذا في كل وسائط النعمة وفي كتاب ربنا وعلاقتنا بيه الأبدية أورشليم السمائية كلنا نقول احنا بنحب أورشليم السمائية بنحب الملكوت بنحب الأبدية موجودة في قلبك خاتم على قلبك هل هي خاتم على ساعدك هل انت بتعمل من اجل هذه الابدية هل بتعمل من اجل اورشليم السمائية هل بتعد نفسك ليها ولا تقول بس خاتم على قلبي ومش خاتم على ساعدك انت بتحب ربنا خاتم على قلبك طيب هل بتقدس نفسك لكي تكون اهلا لحلول الروح القدس فيك ولعمل الروح القدس فيك ولا بس خاتم على قلبك ومش خاتم على ساعدك ماشية ازاي دي